رسول الله ربنا وبالإسلام أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا المبارك بإذن الله تعالى علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم شعارنا في هذا البرنامج قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولواجب الوقت الذي نعيشه والزمان الذي نحياه شهر شعبان ينبغي أن تكون لنا وقفة فيما تبقى منه من أيام ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام المتبقية من شعبان وأن يبلغنا وإياكم رمضان بخير وأن يكتبنا فيه من أهل المغفرة والطاعة والرضوان شهر شعبان كما لا يخفى على حضراتكم واستمعتم كثيرا وما زلتم تستمعون شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم عملا من جملة أعماله الطاهرة الزاكية الكاملة ألا وهو الصيام قال فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن نختار لكل وقت ما يناسبه من العمل وأن نختار لكل كفاءة ما يناسب طاقتها وقدراتها فهيا بنا لنذاكر عمل الأبرار في شهر شعبان لأن شهر شعبان شهر رفع الأعمال شهر خواتيم الصحف تماما مع الفارق يعني تماما كشركة تدير أعمالها طوال العام فإذا جاءت لتعرض حساباتها والموازنة المالية والواردات والصادرات وما قامت به من أعمال إيجابية أو سلبية أو من صواب أو خطأ تحت بصري وسمعي الجهاز مش عارف المركزي المحاسبات أو الهيئة الرقابية الفلانية أو أن تراجع هذه الشركة نفسها لتستفيد من تجاربها فتزيد في الإحسان وتعالج النقص وتستكمل القصور وتصحح الخطأ فإنهم يصححون ما أفسدوه ويعالجون ما أخطأوا فيه ويقومون آه، كل شيء حصل له عوج ويستفيدون من التجارب كذلك في شهر شعبان الأبرار يراجعون أنفسهم يراجعون صحائفهم لعلهم لا يدركون رمضان هل أخذنا على الله عز وجل عهدا أن نحيا رمضان إنما نرجو نرجو أن يحيينا الله عز وجل إلى رمضان لماذا؟ لأن كل يوم يحياه المسلم فهو غنيمة هذا كلام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول كل يوم يعيش فيه المؤمن فهو غنيمة يذكر الله عز وجل ويستغفره ويصلي ويرجو ثوابه يعني إيه غنيمة؟ ستصلي فيه الصلوات الخمس ستذكر فيه أذكار الصباح والمساء ستبر والديك ستصل رحمك ستتقن عملك ستقضي حوائج الناس ستسعى في مصالحهم ستعين إحوا- إخوانك على الخير ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لعلك تصوم لعلك تقرأ القرآن لعلك تميط الأذى لعلك تكسب خيرا لعلك تأمر به وهكذا أعمال المسلم في يومه وليلته ووظائفه كثيرة فيوم تحياه وتعيشه غنيمة غنيمة غنيمة ليه؟ ما هو في حرب هناك حرب بينك وبين الشيطان بينك وبين نفسك بينك وبين الخلق الذين يريدون أن يقطعوا الطريق إلى الله عليك أما الشيطان فيريد أن يصد يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة وأن يضلك ضلالا مبينا وأقسم على ذلك فحين تغتنم يومك في الطاعة وعمل الخيرات فهذه غنيمة لأنك دخلت حرب مع الشيطان كس... مع الشيطان كسبت يومك فلم يستطع الشيطان أن يسرق منك يومك إلى المعاصي أو إلى السهو أو إلى الغفلة أو إلى النسيان حرب مع نفسك التي تأمرك بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي حرب مع نفسك التي تميل إلى الدعة والراحة وتخلد إلى السكون ولا تتطلب الأعمال ولا تريد التعب ولا النصب بل تريد النوم والقعود مع اللاهين الساهين البطالين فأنت تقاوم نفسك وتنهاها عن الهوى وأنت تحث نفسك على الطاعة كما كان يفعل ذلك الرجل الصالح الذي كان إذا فترت نفسه عن الطاعة وضعفت قوته أو تكاسلت وتهاونت يأتي إلى شمعة فيوقدها ثم يضع إصبع إصبعه في الشمعة حتى إذا أحس بالألم بلسع النار يقول حس يا فلان حس يا فلان نار جهنم أشد كان بيصحي نفسه بكده ثم يقوم فيعبد الله عز وجل يبقى أنت تحارب نفسك الأمارة بالسوء التي تميل إلى الدعة والبطالة والسكون والراحة وتفرط فيما عليها وتتكاسل عن الواجبات لما نفسك تجد وتجتهد حينئذ تكون قد غنمت يومك الخلق الذين يميلون بك نحو الشهوات ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والناس إذا اجتمعوا إنما يغتابون أو ينمون إنما يلقون بالنكات كثير من مجالس الناس اليوم فاكهتها الغيبة كثير من مجالس الناس اليوم أنسها آخر نكتة إيه والأخبار التي لا تقدم ولا تؤخر فحين تقاوم رغبة نفسك في الجلوس مع الناس الذين يضيعون أوقاتهم فيما لا منفعة من ورائه ثم تقضي وقتك في عزلة أو مع إخوان الصلاح فأنت قد اغتنمت يومك فاحنا عايزين نعيش الأيام المتبقية من شعبان اسأل الله أن يعيننا على ذلك في عمل الأبرار والأعمال بالإيه؟ بالخواتيم ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى جزءا من حديث طويل فيه قصة من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بخواتيمها وفي رواية إنما الأعمال بالخواتيم وهو مروي أيضا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح ابن حبان إنما الأعمال بخواتيمها وها نحن يعني نمضي يوما بعد يوم ونقترب من خواتيم شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين فكيف تكون خواتيم أعمالنا في شعبان هل تكون خواتيم مضيئة هل تكون خواتيم مشرقة هل تكون خواتيم مشرفة هل, تو... هل تكون خواتيم طيبة هل تكون خواتيم تمحو ما قبلها من الخطايا وتهدم ما قبلها من الذنوب وتجب ما قبلها من السيئات وتصلح ما كان من خطأ ما هو الأعمال بالخواتيم بقى يعني اللي أفسد في اللي فات قدامه لسه في بقية الصحيفة لسه ما انطوتش صحيفة 1432 هجرية لسه ما انطوتش هتنطوي في شعبان لما يدخل علينا رمضان فالحق بسرعة إن كان هناك خطأ أصلحه إن كان هناك قصور استكمله إن كان هناك صواب أصر عليه واحرص إن كان هناك خير ازدد منه إن كان هناك منكر انتهي عنه إن كان هناك ذنب تب منه إن كان هناك سيئة أقلع عنها حاول حاول الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم واستمعوا إلى ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند حسن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه قال على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة إن ما بقي من الدنيا بلاء وفتنه وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء الوعاء الإناء وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبث أسفله يعني إيه؟ ده إشارة إلى حسن الخواتيم أو ده إشارة إلى أن من كان باطنه مشرقا كان عمله صالحا إلى أن من كان باطنه مخلصا أضاء الله عز وجل له أعضاءه فأشرقت بالطاعة يبقى أصلح باطنك أصلح قلبك أصلح سرك فإن الله عز وجل يصلح لك أعضاءك ويصلح لك أعمالك هذا هو مفاد الحديث فقلوبنا كالأوعية أعمالنا كالأوعية إذا طاب أعلاها طاب أسفلها وإذا فسد أو خبث أعلاها فسد أو خبث أسفلها تعالوا لننظر كيف كان الصالحون رحمهم الله تعالى يخلصون رقابهم ما هو أنت لازم تخلص رقبتك من المسؤولية اللي عليك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أنت راع على نفسك راع على دينك راع على قلبك راع على أعضاء جسمك راع على نفسك راع على روحك راع راع فيما أمرك الله به من التكاليف افعل ولا تفعل القيام بالفرائض واجتناب المحرمات راع في أسرتك على زوجتك وأولادك راع في من حولك ممن تلي أمرهم وتستطيع أن تنصحهم فينبغي أن تخلص رقبتك يعني احنا بنقول في اللغة الدارجة عندنا إيه لما واحد يقوم بالعمل اللي عليه ويتممه على قد ما يقدر فاتقوا الله ما استطعتم يعني جاب آخره عمل اللي عليه وما قصرش يقول له والله ما قصرت خلاص عمل اللي عليه وما قصرش يوم يقول أنا عملت اللي يخلص رقبتي من ربنا أنا عملت اللي يخلص ذمتي من ربنا أنا عملت اللي يريح ضميري فتعال نخلص رقابنا تعال نخلص رقابنا فيما تبقى من شهر شعبان فالأعمال كما بدأنا الحلقة بالإيه؟ بالخواتيم وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أعمالنا كالأوعية كالأوعية كالأواني إذا طاب أعلاها طاب أسفلها وإذا خبث أعلاها خبث أسفلها يلا نتمم الخواتيم علشان ربنا سبحانه وتعالى يمحو ما سبق من الخطايا الله هو ممكن أنا لما أسوي أموري في 13-14 يوم اللي باقيين ربنا سبحانه وتعالى يبلغ كرمه وعفوه وتبلغ مننه ونعماؤه أن يمحو لي خطايا العام كل نعم نعم تستكتر ليه طب اسمع كده قصة أبو طويل شطب الممدود استمع إلى قصة أبي طويل شطب الممدود صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يروي لنا أنس بن مالك هذه القصة شوف بقى كأن أنس بن مالك بقى شايل الكاميرا بتاعته بيصور خد اللقطة الأولى كده قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل متكئ على عصاه قد انحنى ظهره وسقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر شوف اللقطة معايا سيدنا أنس بيصور مشهد هو شايل الكاميرا بيصور اهو رجل يدخل على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أول دخل بقى يقول إيه متكئ على عصاه يعني كبير في السن خلاص أعضاء جسمه خلاص ما عادش فيه قوة ماشي خطوة خطوة وانحنى ظهره اللي بينحني ظهره ده اللي عنده 100 سنة ولا اللي عنده 70 80 سنة وأعضاؤه خلاص ما عادتش شايلاه انحنى ظهره من الضعف طيب إيه تاني وسقط حاجباه دي اللقطة الثالثة وسقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر ما الأعضاء ترهلت بقى الجلد صاب بعضه كده نزلت على عينيه فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام خش بكاميرا تانية بقى يقول إيه يقول له يا رسول الله أنا حقلتها لك كما أحسها قال له يا رسول الله أرأيت رجلا فعل السيئات كلها فلم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا حاجة ولا داجة إلا فعلها أله توبة ده بيقولها ده واحد بقى متكئ على عصاه ده ظهره انحنى حواجبه سقط على عينيه بلغ من الكبر عتيا يعني بيتكلم الكلمة بالعافية أرأيت رجلا بيقول له كده يا رسول الله أرأيت رجلا فعل السيئات كلها صغيرها وكبيرها لم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا حاجة ولا داجة يعني ولا صغيرة ولا كبيرة إلا فعلها إيه ده يعني لملم ذنوب الدنيا كلها اللي فوق واللي تحت آه أله توبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل السائل أبو طويل شطب الممدود هل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله عز وجل لك حسنات كلهن قال له إيه؟ هل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله طب العلاج بقى من الذنوب اللي فاتت الخطايا والدنايا الصغائر والكبائر الحاجة والداجة قال له ايه تفعل الخيرات تحسن في اللي جاي الأعمال بالخواتيم إنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه الخواتيم طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبث أسفله قال له تفعل الخيرات في اللي باقي من عمرك رغم إن اللي باقي مش كتير ده أنتوا شايفين الحالة هم معايا تفعل الخيرات وتترك السيئات التي كنت تمارسها من قبل الصغيرة والكبيرة فيجعلهن الله لك حسنات كلهن فالرجل أحس كأن النبي عليه الصلاة والسلام يرأف بحاله لكبر سنه هيسدها في وشه ليه يلا يعني هو راجل نطبطب عليه بكلمتين وكبير بدل ما نغمه ونقفل الباب في وشه نقول له اعمل صالح وخلاص اهو يلحق اللي يلحق وهو هيخفف فالراجل قال له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي كأن الحياة دبت في الراجل اللي كان من شوية بيتكلم بيطلع في النفس قال له وغدراتي وفجراتي قال له والذنوب الكبار الكبار الكبار قال وغدراتك وفجراتك كل ده ربنا يمحوه طالما انت هتبقى الاعمال بالخواتيم وهتحسن في اللي باقي وتندم على اللي فات وغدراتك وفجراتك فظل الرجل وهو يقول الله أكبر اللي كان جاي متكئ على عصاه وعينيه وقع حواجبه وقع وقع على عينيه وظهره محني الحياة دبت فيه طلع يجري يقول الله أكبر فرحان بقى فرحان الأعمال بالخواتيم وهيلحق له يومين يعالج اللي فات الله أكبر فما زال يكررها حتى اختفى عن الناس فقال بعض الصحابة رضو- رضي الله تعالى عنهم قال يا رسول الله أله خاصة العرض اللي حصل ده كان الراجل ده لوحده وفاز بيها خلاص واللي سبق أكل النبأ زي ما بيقولوا أله خاصة أم للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة فتعال نخلص رقبتنا ده هم 13 14 يوم تشتغل فيهم بعمل الأبرار ربنا سبحانه وتعالى يسترك فيما فات ربنا سبحانه وتعالى يهدم لك الذنوب أعوام كثيرة ربنا سبحانه وتعالى يزين لك الصحائف وهي تطفى تطوى كل يوم ليه صحيفة بتكتب في العصر وبتكتب في النهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وكلنا حافظين الحديث فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر تعالى يلا نطوي الصحف نعالج اللي فات خلص رقبتك بقى اسمع كده أبو بكر بن عياش الملقب بشعبة هنشوف بقى كانوا بيخلصوا رقابهم ازاي الأبرار دولة ما هو انت لما تاخد نماذج وتحطها قدام عينيك هتقول هم بشر وأنا بشر طب أعمل زيهم وأت وأتشبه بيهم وأتمثل بيهم وهم كده لما بص البشر عملوا حاجات أنا في مقدوري أعملها بتوفيق الله وفضله أستطيع أن أنا يكون عندي دفعة قوية اسمها النمذجة خد نموذج وامشي وراه طبعا احنا النموذج بتاعنا أولا وآخرا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده اسم البرنامج بتاعنا إيه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كده الصالحون أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اسمع بقى أبو بكر ابن عياش الملقب بشعبة بيقول قال لي رجل شيخ كبير مرة وأنا شاب بيقول إن هو شاب فتى في راجل كبير في السن قال له نصيحة غيرت معالم حياته قال لي مرة وأنا شاب شيخ كبير قال لي إيه قال له إيه النصيحة قال له خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا قال أبو بكر بن عياش الملقب بشعبة فما نسيتهن بعد الكلمتين دول دخلوا داني واستقروا في قلبي وملكوا حياتي وغيروها يعني ايه خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة ما هو احنا كده عبيد لله عز وجل الرقيق اللي هم العبيد والرق اللي هو العبودية فاحنا عبيد لله عز وجل واحنا كعبيد ورانا مأمورية اللي هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون علينا تكاليف ومهام إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان علينا تكاليف لازم نقوم بيها علينا دين لازم نحمله علينا طاعة لازم نوفيها حقها قدام مننا شهوات ومنكرات ومعاصي لازم نقاومها ونصدها فأنت عبد لله عز وجل أنت في الدنيا بتشتغل وبتعمل عند الله عز وجل ليه؟ علشان تحرر رقبتك يوم القيامة من عذاب الله وغضبه وتفوز برضوانه ومحبته فأنت في الدنيا عبد لله شغال تدفع تمن تخليص رقبتك اللي هو القيام بالواجبات الفرائض والكف عن المحرمات اللي هو القيام بدين الله يلا ادفع التمن بقى عشان تشتري نفسك زمان العبد اللي كان بيملكوه بيبيعوه بيشتروه علشان يخلص نفسه بيدفع فلوس او حد بيدفع له فلوس ويخلص نفسه احنا مش هندفع فلوس بقى احنا هنتصدق ونزكي وهنصلي و- ونت- ونتقي الله في اعمالنا ونحسن الى جيراننا والى اهلينا و- ونوفي مجتمعاتنا حقها كل واحد يقوم بالعمل المنوط بيه قال له خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا يعني اللي هيجي يوم القيامة وما خلصش رقبته في الدنيا من التكاليف اللي عليه هو ده اللي هيفضل عبد في الآخرة بس والعياذ بالله سيكون تعيسا سيكون تعيسا تعيسا ليه بقى تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام الناس اللي ع- استعبدتهم الدنانير والدراهم والدنيا والدور والعقارات والأطيان والمناصب والجه والسلطان وضيعوا دين الله مقابل اللي فات ده كله يوم القيامة ما يجوش أحرار من, من, من, من هذه ال- ال- الشهوات هيجي الشهوات دي في رقابهم فكل واحد ليه طوق انت م- رقبتك مطوقة بالصلاة خلص رقبتك منها ها صليت بتفك شوية رقبتك مطوقة بالزكاة خلص رقبتك منها أديتها بتفك شوية رقبتك مطوقة ببر الوالدين خلص رقبتك ببر والديك فك... آه، بر- بريتهم بررت والديك بتفك شوية آه، اتقان عملك لقمتك م- وظيفتك اللي بتاخد عليها مرتب سواء شركة خاصة أو عامة رقبتك متعلقة بالأكل الحلال في الوظيفة اللي أنت متعاقد فيها مع الشركة العامة أو الخاصة قمت بعملك على الوجه الأكمل وقضيت مصالح الناس واتقيت الله في عملك من غير غش ولا تضييع ولا خيانة الأمانة بتخلص رقبتك ك- زوجتك أمانة زوجك أمانة أولادك جيرانك كل المدرس مع التلامذة الأستاذ في الجامعة العميد في الكلية الوزير في الوزارة ال- الرئيس في رعيته كل واحد العمل المنوط بيه سواء كان عبادة أو معاملة أو خلق عبارة عن طوق الطوق ده محل على رقبته يتفك إزاي؟ إنك تنفذه على الوجه اللي ربنا أمر بيه طيب الزنا والعياذ بالله طوق ابعد عنه خلصت نفسك منه ولا تقربوا الزنا الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا التجسس ولا تجسسوا الله السخرية لا يسخر قوم من قوم أكل الحرام النظر إلى ما حرم الله عز وجل شهادة الزور الظلم البهتان الإفك الافتراء الإشعاد كل دي أطواق فاللي بيغتاب بي بيلبس نفسه طوق بيسترق نفسه بيستعبد نفسه فيجي يوم القيامة مسحوب من الغيبة مسحوب من الزنا مسحوب من أكل الحرام وأكل المواريث مسحوب من الغش مسحوب من الإشاعة الكاذبة مسحوب من الظلم فأنا عايزك تخلص رقبتك خلص رقبتك رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا يقول أبو بكر بن عياش شعبة الملقب بشعبة فما نسيتهن بعد غيرت معالم حياتي بقى يخلص رقبته في كل اللي يقدر عليه بالكم أبو بكر بن عياش ده شعبة زميل حفص عارفين حفص مش بنقول حفص عن عاصم مش بنقول حفص حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي النجود آه شعبة وحفص الاتنين تلامذة عاصم الكبار أهو شعبة بدأ ينتبه لحفظ القرآن الكريم شوف بقى خلص رقبته ازاي كان ماهر في القراءة فأصبح واحد من أمهر تلامذة الإمام عاصم وجلس يقرئ الناس أكثر من أربعين سنة الناس تيجي كل بلاد من كل بلاد الله يروحوا الشعبة ده عشان يتعلموا عليه الرواية عن عاصم في قراءة القرآن الكريم واحنا عندنا حفص وعندنا شعبة لما حضرت شعبة الوفاة اللي هو أبو بكر بن عياش اللي اتنصح من شوية خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا لما حضرته الوفاة جلست أخته عند رأسه تبكي هو على فكرة متوفى سنة 194 هجرية جلست أخته عند رأسه تبكي وهو عنده حوالي 94 سنة توفي عنده حوالي 94 سنة لأنه من مواليد سنة 99 هجرية أو 100 وتوفي سنة 194 حضرت أبا بكر ابن عياش الملقب بشعبة الوفاة فجلست أخته عند رأسه تبكي فقال لها لا تبكي يا أختاه قالت لما يا أخي وأنا أراك تموت قال لا تبكي وأشار إلى زاوية البيت اللي بيموت فيه اللي هو كان بينام فيه وبيبات فيه وبيصلي قيام الليل فيه قال لا تبكي يا أختاه فإن أخاك قد ختم القرآن في زاوية هذا البيت ثمانية عشر ألف ختمة خلص رقبته قعد يحفظ الناس القرآن ويقرئهم وصار من أمهر الناس في إقراء القرآن الكريم لأن عنده كفاءة في إقراء القرآن فعرف اتجاهه وخلى مساره في إقراء القرآن وعمل بالقرآن فكان من أعبد أهل زمان يبقى أقرأ الناس للقرآن خد بالك هو ما راحش يشتغل بعلم الفقه أو الحديث هو عنده فيه مشاركة يعرف في علم الحديث ويعرف في علم الفقه لكن يعرف أكتر وأكتر وأكتر وأكتر ويبدع في إقراء القرآن الكريم قال تخصصي إقراء القرآن الكريم ومش بس يقري الناس ويعلمهم جلس يعبد الله في بيته لدرجة أنه بيقول ختم كم مرة القرآن ختمة في زاوية بيته 18 ألف ختمة فهل نخلص رقاب رقابنا في هذه الأيام؟ وبعدين شهر شعبان كان بيسمى عند سلفنا الصالحين شهر القراء لأنهم كانوا يمسكون فيه بالمصاحف استعدادا لدخول شهر رمضان تعالوا نشوف مشهد آخر في مشاهد تخليص الرقاب سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ما احنا بنتكلم عن الأبرار بقى يعملوا إيه في شهر شعبان يخلصوا رقبتهم في الأيام اللي باقية عشان الصحائف تطوى مشرفة مشرقة مضيئة والأعمال بايه بخواتيمها والأعمال كال كالأوعية إذا طاب أعلاها طاب أسفلها وإذا خبث أعلاها خبث أسفلها اللهم أحسن خواتمنا يا رب العالمين عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كان في سفر وغاب عليه آه، إخوانه الذين وخدامه الذين كانوا يحملون الطعام فمر عليه جماعة من رفاقه قالوا ما بك يا ابن عمر قال والله غاب علينا الذين على الثقل يعني الجمال اللي محملة الطعام متأخرة شوية وإحنا قاعدين مستنيين عشان وقت الغدا حضر ناكل فأعطاه الناس الرفاق مما معهم من الطعام وكانوا يعلمون أن ابن عمر يحب طعاما معينا أعطوه منه فلما جيء بالطعام ووضع بين يدي ابن عمر ومعه بعض المشاركين له في السفر نظر ابن عمر إلى المساكين الذين يصاحبونهم في السفر لعلها كانت رحلة حج أو تجارة ففي مساكين وفي أثرياء في ناس متوسطي الحال وفي ناس ربنا موسع عليهم فنظر عبد الله بن عمر يرقب بعينه المساكين الذين يسافرون معهم ده دول ما معهمش حاجة يأكلوها أو معهم حاجة قليلة فقام عبد الله بن عمر وأخذ القصعة التي فيها الطعام الذي يفضله ما هو الرفاق اللي مروا عليه ادوله طعام كتير وحبة كده في قصعة لوحدهم ثريد قصعة من الثريد الثريد ده بقى لحم مع سمن حاجة كده ما شاء الله زي الفتة عندنا كده أو زي الكبسة كده في السعودية والمقلوبة والكلام ده يعني الأكلة المفضلة في كل بلد فالمهم فقام بقى مسك القصعة بتاعته اللي فيها الطعام المفضل مش الطعام العادي ونظر إلى المساكين فقام ليناولهم إياها يا سلام يا سلام يا أبا عبد الرحمن شوف بيقول إيه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا شوف إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ليه بيشربوا منها يجي بعد كده يقول لك إيه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه يعني هو بيحب الطعام ده قوي ولذيذ وصنف مفضل ورغم ان بيحبه بيه ان بيحب الطعام ده بيؤثر بيه على نفسه ما هو انت بتحب حاجة بتمسك فيها لا هم يحبوا حاجة يتركوها لله عز وجل فقام يدور انا بحب الطعام ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فرآه ابن له يحمل القصعة التي فيها الثريد الطعام المفضل قال يا أبتاه هذا أفضل طعام لك ده ده الطعام اللي عليه العين الطعام النظيف الطعام اللي انت بتحبه وها هنا طعام آخر نطعمه المساكين نديهم من الأكل الدرجة الثانية ده فقال عبد الله بن عمر لا يا بني سأعطيهم قصعتي التي آكلها من القصعة اللي أنا بحبها ده ايه فتنازع القصعة ابنه يقول له لا هديا تاكلها دعها لنا ناكلها نحن طالما مش هتاكلها انت سيبها لنا احنا احنا عيالك ناكلها نحن ونعطيهم من هذا الطعام الدرجه الثانيه فقال يا بني دعني اعطي المساكين هذه القصعه فاني انما اجاحش عن رقبتي شوف الكلمه فاني انما اجاحش عن رقبتي يعني اجاحش يعني ادافع احامي عن رقبتي احامي يعني القصعة دي هتحمي رقبتك آه تحمي رقبتي إزاي ما هو اسمع بقى اسمع ما احنا بنقول خلص رقبتك في سورة البلد فلا اقتحم العقبة العقبة اللي هي الصراط عايز تعديه ما توقعش في النار والكلاليب تخطفك والعياذ بالله ربنا ينجيني وإياك فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة أعمل إيه عشان أعدي على الصراط وانفد من نار جهنم بإذن الله الواحد فك رقبة خلص العبيد حرر العبيد سد ديون المديونين فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة إطعامه إطعام يبقى بيقول له أنا الأصعد أهي بخلص بها رقبتي يوم القيامة عشان أعرف أعبر من على الصراط وإحنا داخلين اهو على رمضان داخلين على رمضان وفي اشاعات كتير بتكتبها الجرايد وتقولها برامج التوك توك شو وفي ناس ليها فايده وليها اهداف ان هي تروج الاشاعات دي داخلين على ازمه مؤن وازمه زيت وازمه سكر وازمه خبز وازمه رز وازمه مش عارف ايه وانتوا ناسين ان البركة من عند الله عز وجل ومش بنقول البركة وبس البركة ونسعى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا واحنا عملنا أكتر من حلقة هنا بين التوكل والعمل فيبقى احنا البركة فانت لازم تدور على المساكين من دلوقتي يعني مثلا انت هتخلص رقبتك بشنطة رمضان شنطة رمضان دي بتحط فيها الأساسيات سيبك بقى من الزبيب والكلام الفاضي ده حط فيها الرز حط فيها المكرونة حط فيها العدس حط فيها الفول حط فيها اللوبيا هات الأساسيات سيبك من الكماليات مش وقت كماليات دلوقتي فأنت بتحضرها للمسكين أو للمحتاج علشان هو ناعي هم رمضان هيفطر هو وعياله إزاي وهيجيب منين فانت بتحضر له شنطة او اتنين او تلاتة حسب الدراسة اللي انت بتعملها على الاسرة دي رايح لها 5 كيلو 10 كيلو على حسب عاداتها مثلا في اسكندرية في المسجد اللي انا بخطب فيه ربنا يبارك لهم عاملين مشروع اسمه مشروع الالفية الألفية دي معناها إيه؟ قال لك إطعام ألف, مي... ألف إفطار ألف صائم إطعام ألف أسرة كساء ألف أسرة تزويج ألف حالة لا تستطيع الزواج علاج ألف حالة مرضية آآ آآ علاج ألف رعاية ألف حالة خاصة توزيع ألف كتاب متميز يفيد المسلم في دينه وعقيدته والله فكرة جميلة وبدأوا ينزلوا بيها أنا رحت لبنان وزرت جمعية اسمها جمعية العزم والسعادة في طرابلس ووجدت عجبا فيها والله هي جمعية أسسها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي رعاه الله وسدد خطاه ومشرف عليها ابن عمه الدكتور عبد الإله ميقاتي هذا الرجل ذو العقلية الفذة ولا أزكيم على الله عز وجل رأيت عجبا رجل ينفق بسم الله ما شاء الله مطاعم مفتوحة في طرابلس لمن لا يستطيع أن يأكل طوال العام مش في رمضان لوحده هناك تعليم كمبيوتر على أعلى مستوى هناك دورات تنموية على أعلى مستوى هناك دورات إعجاز علمي ودبلومة في الإعجاز العلمي بالتعاون مع الدكتور زغلول زغلول النجار وجامعة الجنان وجامعة كذا وجامعة كذا هناك مبنى كامل ومتكامل لذوي الحالات الخاصة رأيت إنتاجهم ذوي الحالات الخاصة من إخواننا الذين ابتلاهم الله بفقد أبصارهم قاعدين ينتجوا مصنوعات وشفت حاجات عجيبة مستشفى ترميم المساجد رعاية الشوارع شفت شفت والله شفت أولئك الأبرار ولا نزكيهم على الله عز وجل عايزين شعبان نختم به بأعمال كل واحد يدور إمكاناتك إيه طب النبي عليه الصلاة والسلام إمكاناته واسعة فيقدر يصوم ويعمل الأعمال كلها ده بيقول لنا إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني إحنا بقى فينا اللي يقدر يصوم في الأيام اللي جاية في شعبان صوم يا عم فينا اللي يقول أنا ما أقدرش على الصيام لا عليك مش شرط الصيام يا أخي الكريم يعني حصل لك يومين ثلاثة حلوين ما تحرمش نفسك من شرف الصيام في شعبان لكن ما تقدرش على الصيام تقدر على إيه تاني تقدر على قراءة القرآن افطر واقرأ قرآن سيدنا عبد الله بن مسعود كان كده رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الناس للقرآن كان بيعمل إيه بيقولوا كان يقل الصوم كانش بيصوم كتير قوي عبد الله بن مسعود سادس ستة أسلموا أحد ستة سبقوا للإسلام عبد الله بن مسعود اللي رجله ساقه أثقل عند الله يوم القيامة في الميزان من جبل أحد آه عبد الله بن مسعود اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ علي آه عبد الله بن مسعود اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمن على دعاء وقال, وقال اللي عايز يتعلم القرآن يتعلمه عليه آه بيقل من الصوم نعم فيها إيه ما عندوش قدرة يصوم يعني بيصوم يعني اثنين خميس يخطف أيام زي ما بنقول كده بس كان متفرغ لقراءة القرآن بيقول إني رجل أضعف عند الصوم بقى خلاص باجي كده خلاص أعلى الظهر كده الاقي قوايا سقطت عندي ضعف أضعف عند الصوم وأنا رجل أحب قراءة القرآن فإذا صمت فترت عن القراءة فأنا أفطر لأقرأ وبعد الفاصل نستكمل المسيرة إن شاء الله
سنعود إن شاء الله آه.
رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأكارم قلنا إن الأبرار في شعبان ينظرون إلى الصحائف وهي تطوى فيحاولون أن يحسنوا فيما بقي ليستر الله عز وجل عليهم ما مضى ويهدم ذنوبهم ويغفر لهم ما أسلفوا ويكفر عنهم سيئاتهم فالأعمال بالخواتيم فينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة لأننا ننتظر إما نعمة تزول وإما مصيبة تنزل وإما منية تأتينا ما هو الإنسان بيتقلب بكده نعمة تأتي مصيبة تنزل موت يلاحقك فعلام الجلوس لابد من الاستباق إلى العمل فإن كانت النعم شكرنا الله عز وجل وإن كانت البلايا والمصائب حمدنا الله عز وجل وصبرنا ورضينا بما قضى الله وقدر وإن كان الموت جاءنا ونحن على توبة جاءنا ونحن على طهارة علماء السلوك الإسلامي والتزكية والتربية بيقولوا رد نفسك إلى الله طاهرة كما تلقيتها منه طاهرة الله عز وجل أعطانا نفوسا طاهرة مجبولة على الخير فطرة الله التي فطر الناس عليها كل مولود يولد على الفطرة لازم ترجع نفسك بالفطرة إلى الله عز وجل أعطاك الفطرة فينبغي أن ترجع إليه بالفطرة المعاصي والدنايا والخطايا والذنوب والسيئات والموبقات تدنس النفس وتدسيها تنجس طهارة الفطرة فبيقولك رد نفسك إلى الله طاهرة كما تلقيتها منه طاهرة فأنت محتاج تراجع الصحائف فإن كانت نعمة حمدت الله عز وجل وشكرت وإن كانت مصيبة أو بلية حمدت الله عز وجل وصبرت ورضيت على ما قضى وقدر وإن كان الموت أتاك وأنت مستعد ولذلك قال لقمان لابنه يوصيه يا بني يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة من غير معاد ما تقولش اما يجي رمضان وأصلح وأعمل ما أنتش ضامن أنت هتلاقي فينا دلوقتي اللي والده مات واللي والدته واللي أخوه واللي ابنه واللي عمه واللي خاله واللي قريبه واللي جاره واللي صديقه وكان بيقول له إن شاء الله رمضان جاي علينا وهنعمل ونخلي وملحقش وفي ناس دلوقتي موجودة وهيجي عليها 17 و18 و19 ومش هيبقى معانا فأنت لا تؤخر التوبة اختم صحائف شعبان بعمل الأبرار استمعوا إلى الحسن البصري وهو يصف الأبرار يقول أدركت صدر هذه الأمة صدر هذه الأمة يعني الصحابة وهم الأبرار الأطهار ونحن على دربهم سائرون بإذن الله تعالى يقول الحسن البصري أدركت صدر هذه الأمة مالهم بيعملوا إيه الصحابة الأبرار ينامون على أطرافهم يعني الواحد منهم كان بواه بيصلي بيقاوم كده بيصلي فيجي له النوم يغلبه طبعا هم كانوا بيمتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا غالبهم النوم وهم يصلون يخففون الصلاة ثم ينامون قليلا ثم يقومون إلى الصلاة مرة أخرى المهم أنهم كانوا يجتهدون في العبادة حتى يغالبهم النوم أدركت صدر هذه الأمة ينامون على أطرافهم يفترشون وجوههم يعني بعضهم بينام وهو ساجد بينام وهو ساجد من الحرص على العبادة قد جرت دموعهم على خدودهم يبكون يبكون الصحابة يبكون وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وعزروه ووقروه ودافعوا عنه بالنفس والنفيس والغالي والرخيص وهجروا الأوطان وضحوا بالأموال وحملوا أرواحهم على أكفهم الله كل ده ويبكون امال احنا نعمل ايه بقى أدركت صدر هذه الأمة ينامون على أطرافهم يفترشون وجوههم بي بيغلبون أنفسهم على العبادة حتى لا ينام الواحد فيهم وهو ساجد جرت دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم قاعدين يقولوا اللهم فك رقابنا اللهم فك رقابنا اللهم فك رقابنا زي اللهم أعتقني من النار هي كده فك رقابتي يعني يا رب أعني على عمل الطاعة حتى ألقاك وقد رضيت عني يعني يا رب أعتقني من النار كانوا إذا عملوا الحق الحسنة دأبوا في شكرها وسألوا الله أن يتقبلها إذا عملوا الحسنة يقولون الحمد لله على توفيقه اللهم أنت وفقتنا للصلاة لك الحمد والشكر اللهم أنت وفقتنا للصدقة لك الحمد والشكر اللهم أنت وفقتنا لإتقان العمل لك الحمد والشكر يبقى كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرها يشكروا ربنا أن وفاهم للطاعة وسألوا الله أن يقبلها فإذا عملوا سيئة ما يفرحوش ولا يضحكهم ولا يدبوا برجلهم على الأرض ويتنططهم لا فإذا عملوا سيئة ساءتهم وأحزنتهم يقولوا اللهم إنا عملنا السيئة عصيناك إذ عصيناك بجهل منا وعزتك ما أردنا بمعصيتك مخالفتك ما احناش بنعمل المعصية كده مع سبق الإصرار والترصد ونريد أن نعاند شرعك وأن نحادك احنا عملناها في ساعة غفلة عملناها بوسوسة شيطان عملناها في ضعف نفس يبقى لما يعملوا الحسنة يشكرونها ويسألون الله أن يتقبلها ولما يعملوا السيئة يستاءون ويحزنون الله شوف وكان وكانوا إذا عملوا السيئة استاءوا وحزنوا ودعوا الله أن يغفر لهم وفي واحد من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له علامة المؤمن إيه يا رسول الله كيف لي أن أعلم أني مؤمن قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن أما تفرح بالحسنة تعملها أنت مؤمن أما تعمل السيئة وتستاء منها وتحزن وتندم وتتوب فأنت مؤمن لما بيعمل السيئة ويفتخر بيها ويروح يقول لك الحمد لله على توفيقي زي مثلا الراقصة لما ترقص وتطلع تقول ده ربنا اللي وفقني في الرقصة والعياذ بالله وده كلام ده ولما يعملوا تمثيلية يضحكوا فيها على العلماء ويهينوا فيها زي الأزهر, الأزهر مثلا أو يكشفوا فيها العورات والرقص وشرب الخمر في رمضان والكلام الفاضي اللي, اللي مشهور ده ويجوا بعد رمضان يقول لك والله ويعملوا لقاءات والله ده احنا ربنا أكرمنا غاية الكرم في التمثيلية والفيلم اللي عملناه وكله عري ورزيلة ازاي يعني تيجي ازاي يعني تيجي ازاي ناقص تقولوا بقى كنتوا بتقروا سورة ياسين قبل ما تدخلوا تعملوا اللقطة دي حاجة يعني ده لما بيعمل السيئة ويفرح ويعدها إبداع وتوفيق من الله دي انتكاسة دي الفطرة هنا راحت في داهية فالصالحون الأبرار إذا عملوا حسنة شكروها ودعوا الله أن يقبلها وإذا عملوا سيئة ساءتهم وأحزنتهم إحنا عملنا كده إزاي اللهم ما فعلناها إصرارا اللهم ما ف... ولم يصروا على ما فعلوا اللهم ما فعلناها نريد مخالفتك يا رب لكن ضعف النفس ووسوسة الشيطان وساعة غفلة وسقطة تب علينا يا رب ويدعون الله أن يغفر لهم فوالله ما سلم القوم من الذنوب وما نجوا إلا بالمغفرة فوالله ما سلم القوم من الذنوب وما نجوا إلا بالمغفرة وإنكم أصبحتم في أجل منقوص كل يوم العمر بيقل ما أنت خلاص عندك ستين سنة عندك ستين سنة عمرك في علم الله عد عليك تلاتين عمرك زاد ولا نقص نقص نقص 30 بقي لك 30 عد عليك 40 بقي لك 20 بينقص انكم اصبحتم في اجل منقوص كل يوم بيعد عليكم بينتقص من عمركم والعمل محفوظ احصاه الله ونسوه الحسنه بتتكتب والسيئه بتتكتب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاه بلى ورسلنا الملائكه لديهم يكتبون اعمالهم اقرا كتابك وإنكم أصبحتم في أجل منقوص والعمل محفوظ والموت والله في رقابكم الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والموت والله في رقابكم والنار بين, بين أيديكم فتوقعوا قضاء الله عز وجل في كل يوم وليلة تعالوا لننظر مشهدا آخر مع الأبرار الذين يخلصون رقابهم هو عمرو بن عتبة بن فرقد شاب من الشباب الأبرار مات شهيدا وكان بيرجو الشهادة هاخد لقطة منه خلص رقبته ازاي أبوه عتبة بن فرقد راجل صاحب مال وكان يعطي ابنه المال فلا يلبس به الملابس بل يتصدق به على الفقراء يعطيه المال الآخر فلا يأكل به يبر نفسه يعني ويط... لا ما يأكلش به يأخذ ويشتري طعام ويطعم المساكين واليتامى وطول الليل قاعد يقرأ قرآن ويصلي وطول النهار قاعد يقرأ قرآن ويصلي ويسعى على اليتامى والأرامل والمساكين وناسي نفسه هو اختار السكة دي فأبوه تعبان معاه فراح استعان بصاحبه عتبة بن فرقد استعان بصاحبه عبد الله بن ربيعة قال له يا أخي ألا تعينني على ابن أخيك عمرو عمرو ابني مش ايدك معايا كده عشان نشوف الوضع بتاعه ده ايه الوضع قال له خير ان شاء الله عبد الله بن ربيعة بيسأل عتبة بن فرقد ماله عمرو ابنك قال له إنه ينقطع عن الدنيا كلما أعطيته مالا أنفقه على الناس على المساكين واليتامى ولا يريد أن يفعل وانقطع إلى العبادة والسعي على الأرامل واليتامى والمساكين ده الحال كما هو في مفاد الروايات فذهب عبد الله بن ربيعة صاحب الوالد إلى عمرو قال له يا ابن أخي ألا تعين أباك ألا تطيع أباك أطع أباك يعني اسمع كلام أبوك وبر نفسك كده وأي أب يحب يشوف ابنه لابس ورايح وبيتنطط وبيتنطط وبياكل وبيشرب والحكاية والرواية فقام عمرو بن عتبة الشاب الطائع ده قال لعبد الله بن ربيعة حتة كلمة قال له يا عم وكان أبوه واقف يا أبتي إنما أنا عبد أسعى في فكاك رقبتي فأعني على فكاك رقبتي ده أنا العمل اللي بعمله ده عايز أخلص رقبتي من ربنا عايز أقابل ربنا بأكبر قدر من الأعمال الصالحة إنما أنا عبد أسعى في فكاك رقبتي فأعني يا أبتي ويا عماه على فكاك رقبتي فبكى عمرو وبكى عتبة أبوه وبكى عبد الله صاحب أبيه وبعد الاتصال نكمل هذه القصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة أم الله عبد الرحمن وبركاته.
حياك الله ازيك يا شيخ أكرمك الله وحياك ازاي صحتك الحمد لله كل رب سنة العالمين.
وحضرتك طيب وأنت كذلك بارك الله فيك يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك بس سؤال نعم أنا كنت بس عملت ذنوب في حياتي ونفسي نفسي أقرب من ربنا قبل إن شاء الله شهر رمضان نعم
بجد بحس إن أنا مخنوقة وتعبانة قوي من كتر الذنوب اللي أنا عملتها أنت استمعت أختاه الكريمة أم عبد الرحمن استمعت إلى قصة أبي طويل شطب الممدود في أول الق- الحلقة لا أنا لسه فاتحة التلفزيون احنا قلنا في اول الحلقه ان واحد جه للنبي عليه الصلاه والسلام وكان طاعن في السن وقال له يا رسول الله ارايت رجلا فعل السيئات كلها فلم يترك صغيره ولا كبيره الا فعلها اله توبه قال هل اسلمت قال نعم انا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله قال تفعل الخيرات اعمل اعمل الخيرات في اللي جاي داوم على الصالحات صلي صوم زكي اتقن والله عملك بر العظيم يا والديك شيخ أنا كنت كويسة جدا يو- وكنت ملتزمة وكنت لابسة النقاب ما اعرفش ايه اللي خلاني ادخل في ال- في الحاجات التانية دي مش عارفة يعني طيب.
مش عارفة انا عملت كده ليه سأجيبك إن شاء الله حتى لا أطيل عليك على الهاتف سأجيبك إن شاء الله أسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعلى المسلمين والمسلمات أجمعين يبقى أنت تفعلين الخيرات إحنا كده خدي بالك لكل عمل شرة ولكل شرة فترة ما إحناش ملايكة ولا إحنا أنبياء لا إحنا ملايكة مطهرين ولا إحنا أنبياء مقر... لا إحنا ملايكة مقربين مطهرين ولا إحنا أنبياء معصومين كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يعني إيه لكل عمل شرة لنا ساعات كده ما شاء الله نجيب العمل في أحسن صورة ولكل شرة فترة زي كل غربال وله شدة وشوية تبص تلاقينا نزلنا زي الخط البياني كده ما بيقولوا في الهندية يطلع لفوق كده وينزل يطلع أهم حاجة ما ننزلش عن الحد الأدنى طب لو نزلنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا اللي انت فيه دلوقتي تذكر ربنا يثبتك فإذا هم مبصرون يعني ايه اتخطفوا كده قلوبهم اتخطفت من الشيطان أو ضاعت في الشهوات أو نسيت أو زلت أو أخطأت بس بيفوقوا وبيتذكرهم فإذا هم مبصرون يرجعوا تاني يفتحهم بإذن الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فلا تيأسي أختاه فما أنت فيه الآن من هذا الشعور إن شاء الله بشارة خير استثمري هذا الشعور واحرصي فيما بقي من أم شعبان على جميع أنواع الطاعات وأسأل الله أن يتوب علينا وعليك فالله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به اتصال آخر أم, ع... أم عامر السلام عليكم ورحمة الله أم علي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك عامل ازاي؟
أكرمك الله ربنا يبارك لكم يا رب انتوا نورتوا قلبنا والله ونورتوا عقلنا بكل ال- الحاجات اللي بتقولوها لنا يعني الله يكرمك الله يبارك لكم الله ويسعدكم يبارك يا رب.
فيك بارك الله لنا ولك معلش انا عندي سؤالين يا عم الشيخ خيرا تفضلي اول حاجه ان انا متقطعه في الصلاه و... و... والله العظيم كل ما اجي اتوب لربنا ارجع تاني وبقيت مكسوفه اصلا انا تاني بقيت تاني لا لا، أكسوفة.
تاني تاني ترجعي تاني وتالت ورابع ما تيأسيش لحد الشيطان هو اللي ييأس مم.
يعني مش عارفه نفسي توبه أ- أ- ما ارجع ما ان انا ما- ما قطعتش الصلاه تاني طيب انا ح- هقول لك حاجه أول دلوقتي حاجة.
ماشي تاني حاجه معلش ده السؤال الاول ماشي اه آه، تاني حاجة أنا إيه آه، آه، يعني صحتي على قد الشوية أنا صغيرة في السن بس صحتي على قد الشوية شفانا وفي الله بداية- واياك وفي آمين يا رب وفي بداية حملي آه، فهل ينفع يجوز ليا إن أنا أصلي وأنا قاعدة؟
إذا كنت لا تستطيعين القيام ولا الركوع صلي وانت قاعدة أما إذا كنت تقدري طب هجاوبك إن شاء الله بعد ما ت- ما ما ينتهي الاتصال إذا كنت تستطيعين القيام والركوع ينبغي أن تركعي وتقومي وتسجدي في الفرض النفل السنن كلها لك انك تصلي وانت قاعده سواء تقدري او ما تقدريش ان كنت تقدري تقومي في النفل في السنن تقومي وتركعي وتسجدي وصليتي وانت قاعده تاخدي نص الاجر ده ان كنت تقدري ان ما كنتش تقدري تاخدي الأجر كله أما الفرض لو تقدري على القيام والركوع والسجود بمشقة يسيرة لازم تقومي وتركعي وتسجدي ده في الفرض إما إنما لو ما بتقدريش والألم شديد ولا يطاق ب- في الركوع يبقى تقفي لأن في ناس يعرفوا يقفوا في, في الأربع ركعات بس ما بيعرفوش يركعوا أقول له في الأربع ركعات تفضل واقف وتيجي عند الركوع تقعد لكن في ناس بيعرفوا يقفوا في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وما بيعرفوش يركعهم بيقفوا في الأولى ويفضلوا قاعدين في الثلاث ركعات الباقيين صلاتهم باطلة ده في الفرض يبقى أنا بنصحك نصيحة عامة كل اللي تقدري تعمليه من حركات الصلاة في صلاة الفرض اللي هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء كل اللي تقدري تعمليه على ال- على الوجه بتاعه الصحيح اعمليه ولو كانت مشقة يسيرة إنما اللي ما تقدريش تعمليه هاتي البديل بتاعه واللي تقدري تعمليه تجيبيه يعني أنا ما بعرفش أركع تاني ما بعرفش أركع لكن بعرف أقف في الأربع ركعات يلزمني أقف في الأربع ركعات وكل لما يجي الركوع أقعد بعرف أقف قيام ركوع بس ما بعرفش أسجد يبقى يلزمني في الأربع ركعات أو في الركعتين أو في الثلاثة يلزمني إن أنا أقف أقوم وأركع ولما يجي السجود أقعد لكن في ناس بتعمل غير كده بيقدروا يقوموا ويركعوا وما بيقدروش يسجدوا ده في الفرض أنا بتكلم عن الفرض يقدروا يقوموا ويركعوا وما يقدروش يسجدوا فبيعملوا ايه بيقفوا اول ركعه ويركعوا ولما يجي السجود يقعدوا والامام او هم منفردين يقوم للركعه الثانيه بيفضلوا قاعدين الله ما انت بتقدر تقوم يا عم ما انت بتقدر تقوم يا اختي ما قمتش ليه لازم تقوم اقول له قوم واركع يجي السجود اقعد يبقى اي حركه في الصلاه في الفريضه استطيع القيام بيها اجيبها واللي ما اقدرش اجيب البديل بتاعه وما اقدرش دي معناها المشقه التي لا تطاق أو التي لا تتحمل أو إذا كان الطبيب وصاني وقال لي ما تعملش كذا كذا في الصلاة ويكون طبيب ثقة وبالنسبة للذنوب يا أختاه كلنا أصحاب ذنوب وكلنا أصحاب خطايا اللي كان بيفرط في الصلاة يرجع يصلي واللي فرط ورجع صلي وفرط ورجع صلت يفضل على طول شغال إبليس ما زال يوسوس للناس فهو يوسوس لنا نسيب الصلاة مشينا معاه شوية نقطع السكة ونقول تبنا إلى الله يبقى كلما أذنبنا تبنا كلما أذنبنا تبنا حتى يكون الشيطان هو المحصور ولا تيأسوا من روح الله اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله أم محمد السلام عليكم السلام عليكم يا عم الشيخ وعليكم السلام ورحمة كل سنة الله وحضرتك طيب وحضرتك طيبة والله يكرمك ويبارك فيك يا رب ونسأل ان انت تدعي لنا يا عم الشيخ والله نسأل الله أن إحنا يبارك لنا ولكم في هذه الأيام وأن يكفينا وإياكم السوء والشر بما شاء وكيف شاء ادعي بس الو... عندي ولد واحد ادعي له ان ربنا يفك كربه في اخواته البنات اللهم فرج همه ونفس كربه ويسر أمره يا رب العالمين واجعله قرة عين لوالديه قال الله العظيم رب العرش العظيم الذي علم سليمان يزيد في علمك آمين يا قال رب الله آمين العظيم الذي وإياك علم, علم ابراهيم يزيد في علمك وعلم آمين يا سليمان رب يزيد في العالمين فهمك.
وإياك أكرمنا الله والذي جعل وإياك الاهل الكهف من امرهم رشدا يهيئ لك من امرك آمين وإياك يا رب آمين آمين أم هيثم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ازي ورحمة حضرتك الله يا فضيله الدكتور الحمد لله انا ليا عتاب بسيط جدا أوي جدا أوي آه قناه الرحمه استضافت شخص امبارح مع الاستاذ ملهم للاسف اساء لينا احنا كمسلمات وكمواطنين أنا بأضم صوتي لصوتك وأنا زعلان أنا كمان ده علماني.
وإن كانت دي حرية إعلامية لا اعلامي معلش يا فضيله معاك.
الدكتور ده أنا إعلامي زعلان أنا ده كمان.
علماني ما يجيش في قناه دينيه احنا لينا حق في القناه دلوقتي يا فضيله الدكتور صح كلامي بعد اذن حضرتك ما يتقطعش دلوقتي مش عايزه الكنترول يقطع من فضل حضرتك ماشي ما تقطعش يا كلامي كنترول اتمنى ان يصل لل- لل- للكل ولفضيله نعم، الشيخ محمد نعم.
حسان والشيخ محمود القناه بنقول فتحنا نافذه ثقافيه ولكن ليس نافذه علمانيه نحن على مستوى عالي جدا في قطاعات عديده من البلد ولنا صدقت، مواقع صدقت.
ولكن احنا الناحيه الدينيه والشرعيه الان نحن ملتزمين بها على اكمل الحمد لله أي نعم.
ونحاول جاهدين ايضا ولكن يستضيف شخص يستهزئ بس- بسيده تتصل بانها تلبس جوانتي ولا لا ويقول الدين في القلب ويتكلم بطريقه استفزازيه وكان للاسف البرنامج رافعين المخ- المداخلات كنت اتمنى يكون في مداخلات يا فضيله الدكتور حضرتك بتتكلم واحنا قلبنا مع حضرتك ساعه وفضيله الدكتور جمال و- ولا اخره ما يجيش شخص ما يتكلم بطريقه استفزازيه تخلينا نطفي التلفزيون وصل بينا الامر ان احنا ممكن نطفي نعم، التلفزيون وما نشوفش نعم، القناه نعم.
لان جايبين واحد ايوه وصلت حضرتك بتشوف وصلت قناة وصلت ثقافية، الفكرة شوف و- وصلت الفكرة والله يا أم هيثم وصلت الفكرة وأنا أضم صوتي إلى صوتك و و و و ونعلم جميعا أن محاورة هؤلاء الناس لا بد من النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاور المنافقين ما بنقولش عليه منافق ماشي كان يحاور اليهود كان يحاور الكفار وكان يذهب إليهم في عقر دورهم وكان يستضيفهم في المساجد حين يأتون إليه ليحاورهم فنحن نعترض على هذا الشخص في كل ما يقوله مما يخالف دين الله من رؤى غير مبنية على حقائق ونتفق معه في رؤى أخرى ونعارضه في أي شيء يسيء إلى الدين أو إلى حملة الدين أو إلى المنتسبين إلى الدين ونشترك معه في قدر آخر وقد وصلت رؤيتك وأنا أضم صوتي إليك فيما ذكرته أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله ورحمه الله وبركاته أيوة تفضلي أختاه آه، كل سنه وحضراتكم طيبين وحضرتك طيبة انا بس يا شيخ نفسي ربنا يرضى عني نسأل الله أن يرضى عنا وعنك اللهم آمين امين يا رب العالمين ولكن طريق لكن- الرضا طريق الرضا يحتاج إلى عمل الأبرار وإن شاء الله لو ما كملناش الحلقة دي وأعتقد أن الوقت يداهمنا استكملي معنا الحلقة القادمة فسترين عجبا من أعمال الأبرار مما يبلغ رضوان الله عز وجل تفضلي و- واسألي الله أنه تقول اللهم إني أسألك هداك وتقاك ورضاك والجنة أختنا ولا أخونا أمة الله من أسيوط السلام عليكم ورحمة الله السلام تفضلي ورحمة الله وبركاته تفضلي أختنا لو سمحت يا شيخ بالله عليك ادعي لي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطيك ما تطلبين مما يصلح أمر دينك ودنياك اللهم أصلح لها دينها الذي هو عصمة أمرها وأصلح لها دنياها التي فيها معاشها وأصلح لها آخرتها التي فيها معادها واجعلها من الصالحات القانتات التائبات الحافظات للغيب بما حفظ الله أبو رحمة من الأردن السلام عليكم ورحمة الله يا أبا رحمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك؟
نحمد الله إليك نحن نرجو والله عايز اسالك على حاجه لو سمحت تفضل الله يزيد فضلك آه، بالنسبه لصلاه الشفع والوتر نعم اللي احسن اصليهم بعد صلاه العشاء على طول ولا اصليهم بعد آه، قيام الليل؟
أجيبك إن شاء الله تعالى هل لديك سؤال آخر؟
آه نعم آه، لدي سؤال اخر سل الافضل لا اصلي ال- اصلي القيام من المصحف ولا اصليه بالصور اللي انا حافظها؟
أجيبك إن شاء الله تعالى متشكرين يا شيخ شاف الله يبارك فيك أما سؤالك الأول أخي الكريم صلاة الشفع والوتر فإن كنت حازما أمرك فأخرهما إلى قبل الفجر وإن كنت لا تحزم أمرك فخذ بالعزم وصل قبل أن تنام كما فعل عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أحدهما كان يقدم والآخر كان يؤخر أحدهما أخذ بالعزم والآخر أخذ بالحزم أنت تقدر ومالك نفسك كويس تقوم قبل الفجر بفترة كافية تصلي الشفع والوتر يبقى أخرهم أفضل انت ما تقدرش وشاكك في نفسك او مره كده ومره كده يبقى خليهم في اول الليل عصفور في اليد يعني اما بالنسبه لسؤالك الاخر وهو القراءه من المصحف في صلاه الليل او القراءه مما تحفظه عن ظهر غيب فما كان ادعى للخشوع واستحضار معاني الايات هو الذي تفعله يعني في واحد ما بيقدرش يخشع إلا لما يشوف المصحف أقول له احمل المصحف وأنت في القيام إذا كان أدعى للخشوع وتدبر المعاني في واحد تاني بيقول لا ده أنا لما بمسك المصحف ما بعرفش أخشع قوي إنما لما أقرأ غيبا عن ظهر قلب يبقى أي الأمرين كان أخشع لصلاتك افعله ولا حرج إن شاء الله وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك الأخ أحمد من أسوان السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ وفيك بارك الله فيك يكرمك على ما تقدم لقد استمتعنا بفضل بفضل الله يعني.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومعي خاطرة أرجو أن من فضيلتكم أن يعني تسمح لي أن أقولها وأرجو من فضيلتكم التعليق عليها تفضل لقد أوصى النبي المسلمين بالسحور وقال تسحروا فإن في السحور بركة نعم.
وللسحور تأثيره البالغ في إتمام الصوم إلى نهايته بلا مشقة نعم.
فالسحور غذاء يقوي البدن على الإتمام وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيام جل شعبان أو كان يصوم أكثر شعبان صدقت.
وكأن شعبان سحور لشهر رمضان ولكنه غذاء للقلب حتى يستمر ويتواصل على الطاعة أي نعم.
كما أن السحور غذاء للأبدان آه، وهناك سؤال جزاكم الله خيرا ما تفضل.
حكم من ابتدع الصوم بعد منتصف شهر شعبان وجزاكم الله خيرا السلام عليكم أخي الكريم أكرمك الله فيما ذكرت من كلمات نعم السحور اللي هي السحور اللي هي المادة اللي بتتاكل الفول التمر وإن كان التمر أفضل التمر أفضل وما بنمنعش السحور من أي شيء آخر عملية السحور بالسحور اللي هو المادة اللي بتؤكل النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها بركة وأما بالنسبة للصيام بعد منتصف شعبان فهذا جائز لا حرج فيه والحديث الوارد في النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان حديث ضعيف إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث معل معل يعني فيه علة تطعن في صحته ولذا جمهور العلماء لا يأخذون به فمن أراد أن يصوم بعد 15 شعبان فليصم اللهم إلا إذا كان قبل رمضان بيوم أو اتنين فليفصل كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم معنى اتصال آخر طيب نرجع بقى لقصة عبد الله بن ربيعة مع عتبة بن فرقد وعمر عمرو عتبة بن فرقد قال لعبد الله بن ربيعة قال له أعني على ابن أخيك عمرو الواد هيضيع نفسه شغال في العبادة ليل ونهار يعني بين قوسين الكلمة يعني وعايزينه بقى يلبس ويشوف نفسه زي الشباب فذهب عبد الله بن ربيعة قال له أطع أباك يعني خد من أبوك فلوس والبس واشرب وكل وروح وتعالى وبرضه اعبد وكل شيء وأطع الله فقال له يا أبتاه يا عماه إنما أنا عبد أسعى في فكاك رقبتي من الله عز وجل فأعني يا أبتاه على فكاك رقبتي سيبني أفك رقبتي بطريقتي فبكى أبوه عتبة وبكى عمه عبد الله يعني إيه؟ اتأثروا بالكلام فقال له أبوه عتبة والله يا بني إني لأحبك حبين عتبة بيقول لابنه عمرو عتبة بن فرقد بيقول لابنه عمرو والله يا بني إني لأحبك حبين حب الولد حب الوالد لولده والحب في الله عز وجل بحبك عشان ابني ادي حب الفطرة والغريزة وبحبك علشان عبادتك وطاعتك وانت شاب نشأ في عبادة الله ثم قال له عمرو لقى الموضوع كده قال له يا أبتاه كنت أعطيتني سبعين ألفا مش اديتني سبعين ألفا عشان أروح واجي وتاجر وأعمل وأخلي قال نعم يا بني قال إن شئت أخذتها وإن شئت تركتني أمضيتها فيما أريد تحب تاخدها السبعين ألف ديا ولا تخلينا اتصرف بطبيعتي فيها قال له يا بني أمضيها كما أردت يقول الراوي فوالله ما تركها عمرو حتى تصدق بها كلها ما, كلها ما أبقى منها درهما كل واحد وطريقته وأنا قلت لك النبي عليه الصلاة والسلام اختار الصيام أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني في ناس تقدر تصوم شعبان كله ما عدا يومين أو ثلاثة في آخره في ناس وأحيانا يقول لك كان وسلم يصوم شعبان يصله برمضان مرات وأحيانا كان يصوم شعبان إلا قليلا يعني معايا كل في واحد ما يقدرش زي عبد الله بن مسعود كان بيقرأ القرآن الكريم ولذلك كان ي- بيقول لك أنا لو صمت أضعف ولو ضعفت الناس اللي جاية تتعلم القراءة عليها مش هتعرف فناس جاية لي عشان تقول قرينا وحفظنا ده أنت أحسن واحد بيقري القرآن زي النبي عليه الصلاة والسلام ما قال فلو صمت هقعد أقول لهم أنا تعبان الصيام هادي حيلي أما أفطر بتعالم لا يقول أنا أفطر وأقري الناس القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه فكان يقعد على ب... عند باب المسجد آه على على مكان عالي كده وتلميذه علقمة ابن قيس قاعد على المكان الثاني والتلامذة طابور هنا وطابور هنا ويقرئان الناس القرآن الكريم إلى أن يأتي الليل في واحد تاني ما يقول لك ماليش في قراءة القرآن الكريم يا دوبك كام سورة حافظهم كده وأعرف أقراهم وماليش في الصوم يعني بصوم اتنين خميس كده 13 14 15 لكن ما أقدرش أكتر أقول له تقدر تعلم العلم آه الإمام مالك بعت له واحد من الصالحين في زمنه قال له انت قاعد شغال ليل ونهار في العلم فين حظك من العبادة رغم الإمام مالك كان بيعبد الله كثيرا بيمارس أنواع العبادة كثيرا فبيقول له يعني تفرغ للعبادة وسيبك من تعليم العلم والناس اللي انت قاعد معاهم فأرسل إليه الإمام مالك قال له أما بعد يا أخي فإنك على خير وأنا على خير أنت منقطع للعبادة على خير وأنا اللي قاعد أعلم الناس على خير فبعضنا فتح له في الصلاة وبعضنا فتح له في تعليم العلم النافلة يعني صلاة النافلة وبعضنا فتح له في تعليم العلم وبعضنا فتح له في الجهاد وبعضنا فتح له في الإنفاق فكلنا يعبد الله عز وجل فيما فتح له معنا اتصال السلام عليكم أم مسلم السلام عليكم آه، جزاكم الله كل خير ونفع بكم يا فضيلة الإمام وإياك الله آه، يكرمك ربنا يعزك معلش ثلاث أسئلة بس سريعة إن شاء الله أرجو الله أن يتذكرها آمين إن شاء الله آه، آه، إن متى نلبس تاج الكرامة إن, إن حفظ ال- ال- الابن القرآن تاج الكرامة نعم وأحسن تجويده أو إن حفظه حفظ الحج نعم آه، الثاني هل ابنتي إن كانت يعني أنا الحمد لله على قدر من العلم بالتجويد وما إلى ذلك لكن ابنتي ختمت القرآن هل إيه؟
بفضل من الله هل هي تأمني في الصلاة؟
آه، م- آه، السؤال تاني آه، ابنتي اه ابنتك ختمت القرآن فهل تأمك في الصلاة؟ آه ماشي ها.
آه، خت- آه، ختمة حج عادية نعم آه، آه، مع مراعاة أحكام التجويد طبعا آه، لا كلمة- يعني هي لسه في سن صغيرة فيعني إلى حد ما لا أصل كلمة حدر معناها مع مراعاة أحكام التجويد لأن احنا عندنا الحدر وعندنا الترتيل وعندنا التحقيق وعندنا التدوير اللي هم الأولاد بيقرأوا بسرعة بسرعة كده طيب ماشي ها آه، هل الصلاة على النبي في الصلاة خطأ؟
في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني بقى يعني آه، عند السجود اللهم صل على محمد آه، سبحان ربي العظيم آه، أو- أو- ماشي أو ماشي إلى ذلك يعني أجيبك إن شاء الله عز جزاكم الله وجل كل خير هل هي البنت إمامتي؟
نعم للبنت إمامتي في الصلاة؟
ها كنت سأجي...
أنا أحفظ من القرآن ولكني أكثر منها دراية بأمور التجويد سأجيبك إن شاء الله عز جزاكم وجل الله كل خير ونفع بكم الله يكرمك أولا بشأن تاج الكرامة إذا قرأ الولد القرآن الكريم ألبس والده تاجا تاجا يوم القيامة ضوءه أشد من ضوء الشمس لو كانت في دار الدنيا ويلبسان أيضا حلة ال- الكرامة إذا قرأ الولد القرآن قرأ يعني إيه؟ إحنا قرأ معناها حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه بعدما تدبرها وعمل بها وعلم القرآن الكريم وأفتى وحكم بمقتضاه الخمسة دولة لو كان هو من اللي يقدروا يعملوا الخمسة يبقى لو ابني أو بنتي حفظ القرآن الكريم ولسه ما هوش أهل للتدبر سنه صغيرة أخد الثواب لو هو يقدر يحفظ وي- ويفهم اخد الثواب لو يقدر يحفظ ويفهم ويعلم اخد الثواب انما لما يقدر يعمل ثلاثة ويجيب اتنين هاخد ثواب برضه بس يبقى اقل شوية يبقى, يبقى نرقى في المستويات دي كده السؤال الثاني نعم يجوز لابنتك التي تقرأ القرآن وتتقن قراءة الفاتحة أنت أمك كما ثبت في البخاري من حديث عمرو بن سلمة الذي أما الناس وهو ابن ست سنين أو سبع سنين لأنه كان يحفظ البقرة أمهم وهو ابن ست سنين أو سبع سنين وأما السؤال الثالث فقد نسيته لأنني لا أكتب وليس معي ورقة انتهت الحلقة؟ طيب انتهت الح... انتهت الحلقة؟ انتهت حلقتنا سريعا والوقت معكم طيب مبارك أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الأطهار الأبرار وأختم بهذا الدعاء الذي سنبدأ به الحلقة القادمة ولعلها تكون الحلقة الأخيرة قبل رمضان إن شاء الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء لأحد لما يكتر في الدعاء يقول إيه جعل الله أنا بقول لكم الدعاء ده بقى كلكم وبقوله لنفسي والأهلي جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار ليسوا بأثمة ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
رسول الله رسول الله